بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله لا تحزن لا تحزن لكل أخ مبتلا لا تحزن ولكل أخت مبتلاة لا تحزني حلقة الليلة بعنوان لا تحزن ليه لا تحزن لا تحزن من أي ابتلاء ولا تحزن لأي ضرر ولا تحزن لأي فقر ولا تحزن لما يصيبك من ضر ليه لماذا لأن كل ضرر كل أذى إنما يشتريه الله منك لا تحزن تزعلش ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يعوضك عن كل شيء وعن أي شيء خذها قاعدة كما قال الرجل الحكيم في الشعر القديم لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوض كل حاجة ربنا عوضك عنها لا تحزن ليه لأن الابتلاء يكفر الخطايا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها ربنا سبحانه وتعالى بيشتري منك كل ألم كل حزن كل غم كل شوكة كل حرارة في جسمك الإنسان لما جسمه بيصيبه بعض الحرارة ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه قال النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمى تحط الخطايا حطا وقال إن الحمى تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فلا تحزن ليه لا تحزن لا تحزن لأن أشد الناس ابتلاء في هذا الوجود هم أكثرهم إيمانا قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء لا تحزن لا تحزن لأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك فهذا معناه أنه يحبك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط لا تحزن لا تحزن لأن أجر الصابرين على الابتلاء عظيم أجر الصابرين على الابتلاء عظيم قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لا تحزن لا تحزن لأن الأمر ليس بيدك أي ابتلاء بيحصل لك ده مش بإيدك خارج عن قدرتك هو مقدر عليك طب ولما يكون الأمر مقدر عليك لا تحزن ليه لأن ما كانش في إيدك أي شيء يقدر تقدر تغير بيه اللي حصل خد بالك لازم تفرق ما بين الابتلاء اللي قدر عليك وما بين الابتلاء اللي انت سعيت انه يحصل لك يعني واحد قدر عليه انه يمرض بالكبد ده نقول له اصبر ولا تحزن لكن اللي يروح يشرب خمر حتى يحترق كبده ده نقول له انت آثم انت ظلمت نفسك يبقى قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فلا تحزن حلقة الليلة بعنوان لا تحزن وإن شاء الله تعالى مش هنخرج من حلقاتنا هذه إلا بإذن الله عز وجل قد خففت أحزاننا وبإذن الله تعالى لن نحزن في معانا اتصال السلام عليكم ورحمة الله الشيخ أمين معاك أيوة ازي حضرتك الحمد لله
آه إن أنا محبك في الله والله
نعم
آه لو سمحت كنت عايزة رقم حضرتك في أمر مهم يعني
طب هو الرقم في ال control
نعم آه، رقمي في ال... في, الت- في ال control يا فندم يبقى لا تحزن لا تحزن لأن الله سبحانه وتعالى مع المبتلين الصابرين المحتسبين قال تعالى إن الله مع الصابرين وبالذات إن كنت مظلوم يعني لو كنت مظلوم ما تحزنش لأن المظلوم لازم ينتصر لازم ينتصر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه، إن الله يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول لأنصرنك أي دعوة ولو بعد حين أو لأنصرنك ولو بعد حين يبقى أخواني لا تحزن ما تزعلش ما تحزنش ما تزعلش ليه لأن أنت مفروض تبقى عارف أن فيه رب سبحانه وتعالى أرحم بيك من أمك وأرأف بك من نفسك طب والابتلاء قاعد يقول لي طب والابتلاء واللي بيحصل لي أقول لك هقول لك شوية حاجات مش هتحزن بسببها منها أن الله سبحانه وتعالى لا يبتليك ليعذبك ويؤلمك ويحرمك أمال ربنا بيبتليك ليرفعك ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك ليعليك سبحانه وتعالى ربنا كريم ربنا عظيم لازم عندك رضا عن الله مهما حصل مهما حصل كان آه، كان واحد من الصالحين كان يقول إن عذبتني فأنا لك محب وإن نعمتني فأنا لك محب لازم تبقى واثق في الله ولازم تبقى واثق في عدل الله وفي إحسان الله سبحانه وتعالى لازم تبقى واثق أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وما أصابك حاجة من اتنين يا إما بما كسبت يداك وده بيبقى تكفير خطايا وبيبقى آه، آه، رفعة في درجات أو بيبقى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ولا تسأل ولا تسأل ليه؟ لأن يوم القيامة أهل العافية لما سيرون أهل البلاء هيتمنوا أنهم يبتلوا زيهم هيتمنوا أن يحصل لهم اللي حصل لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن يقرضوا بالمقاريض وينشروا بالمناشير لما يرون من أجر أهل الابتلاء ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا سيد ربيع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين الحمد لله ازي صحتك الحمد لله أنا أحبك إن أحبك في الله يا شيخ أمين والله أحبك الله الله يبارك فيك
يا شيخ أمين نعم أعيدك بأمانة سلمنا على الشيخ محمد حسان جدا جدا جدا الله يسلمك ويسلمك وأنا أحب قناة الرحمة والله بس في سؤال أنا ممكن أسأله يا شيخ أمين بعد اتفضل.
إذنك يعني اتفضل
انا بالنسبه فيه ان انا بتابع قناه الرحمه على طول وفي ناس يعني بتيجي تقعد وتمسك الريموت وتقلب وتجيب التلفزيون والحاجات دي فطبعا هي بتجيب حاجات انا ما بقاش قادر اقول لهم لا ايوه عشان بيبقى جايين يفكوا صدرهم شويه فطبعا
والله يعني آه، آه، أمرهم بالمعروف وعرفهم الخير والفضل اللي في القنوات ال- الإسلامية اللي بتدعو للخير والفضيلة وانصحهم في الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الجميع معانا اتصال آخر من الإسكندرية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته.
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ امين أيوة يا فندم الله يكرمك انا م- مملكش الفكره في الدعاء الله يكرمك ويبارك لك ادعي للشيخ محمد حسين بالشفاء العاجل وانا وكل السامعين يامن عليه لعلها تكون ساعه اجابه بالله عليك إيه رأيك والله- يا أستاذ محمد حسين الشيخ محمد حسان حبيبنا كلنا وهو شيخي واستاذي واخي الكبير واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويعافيه هو عايز اقول لكم كمان د- دكتور حازم سمان برضو اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويعافيه آه، عمل عمليه كده بسيطه بيستخد- بيستخرج حصوه من الكلى في اليومين اللي فاتوا اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيهما الله- اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهما اسال الله العظ- العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهما اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهما ويردهما إلى دعوتهما وإلى أعمالهما وأن يخلفهما في مالهما وأهلهما وعلمهما ومعنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله أنا أخو محمد السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله
يا شيخ سبحان الله العظيم يعني نحن حزنانين على الشيخ محمد حسان
آه الله يشفيه ويعافيه يا ريت تخفض صوت التلفزيون الله يشفيه ويعافيه معانا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عمرو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين أهلا وسهلا الحمد لله ازيك يا شيخ أمين الحمد لله
عامل إيه والله العظيم إني أحبك في الله يا شيخ أمين أحبك الله زي.
لو سمحت يا شيخ كنت آه، ما ينفعش الحلقة بس تبقى يومين في الأسبوع مثلا أو حاجة
والله احنا الحمد لله تعالى ال ال يعني بتوحشنا حضرتك الله يكرمك الله يبارك فيك جزاكم الله خير ربنا يبارك يا اخواننا في القناة الحقيقة بيدونا وقت وجزاهم الله خيرا و... والحمد لله ان يعني احنا بنشوف بعض في وقت واسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يبارك في هذا الوقت آه، معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اهلا وسهلا اخ عماد اهلا بيك كيف حالك يا شيخ أبي؟
اهلنا في الاردن وفي العراق وفي كل مكان اهلا الله وسهلا يبارك فيك يا شيخ أهلاً صحيح وسهلاً.
يا شيخ أنا بتابع قناة الرحمة من أسبوعين ثلاثة فقط وهذا من سوء حظي لما تابعتها من سنة زمان أو من سنتين أو من بدايتها لأنه ما شاء الله أنتم مشايخ ما شاء الله عنكم الشيخ محمد حسان والشيخ البدوي والشيخ الرضواني ما شاء الله عنكم الله يطرح لكم البركة في مالكم في عيالكم في صحتكم اللي بتشرحوا قلوب الناس
الله يبارك فيك الله يكرمك هو يقصد الشيخ الله العدوي يبارك فيك يا شيخ بدي اسال سؤال اذا سمحت اتفضل
آه، شيخ آه، آه، انا ب- بتاجر يعني وبروح على الدوائر الحكوميه كثير والشيخ البدوي في تفسير الوجيز اتطرق امبارح لمشكله عبد العزيز.
الرشا وما الرشا، احنا ما بنرشي علنا يعني وما بنمشي معاملاتنا بالرشا ولكن مجاملات يعني هذا هديه هذا كذا ولكن انا الصحيح شاعر انه فيها حرام فشو رايكم يا شيخ؟
والله هي الرشوه في السر زي الرشوه في العلن بس هو في العلن اشد شويه و... ولو كانت فيه هديه او يعني اكراميات بت... بت... بتؤخذ آه، لصاحب ال... ال... ال... ال- القرار آه، ب- بغير حق يبقى ده رش- رشوه اكيد وده الشيخ عبد العظيم بدوي ربنا يكرمه انا والله يا شيخ صلي على النبي عليه ما السلام.
هو انا احنا بنقول هديه ولكن يعني الصحيح هو اذا ما اعطيته انت بلا مؤاخذه ممكن يضرك يبقى دي رشوة أما لو كان حقك أما لو كان حقك وهو هيضرك فيه تبقى رشوة ليه ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وفي برنامج في الفتاوى أنا اضطريت أن أنا بس آه، آه، أرد على أخونا علشان آه، آه، السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله آه، معلش يا شيخ آه، انا عايزه اقول لك آه، ان انا زوجي آه، اكتشفت بعد ما اتجوزت ان هو هو في بلد تانية بلد اجنبيه يعني ان هو متجوز وانا صبرت واحتسبت لكن بعدها كمان عرفت ان هو ما بيخلفش و- فاحنا الحل لينا ان احنا بنعمل عمليه وكده وانا تعبت من من كتر الكذب اللي هو بيكذبه عليا و... تعبت والله يا شيخ ومش عارفه اعمل ايه معاه أنا هقول لك على حاجة أنت يعني أولا أولا آه، آه، يعني تنصحيه بالحسنى ثانيا في ناس أشد منك ابتلاء بكتير جدا وإحنا يعني آه، الواحد عليه الصبر امرأة فرعون كانت أفضل نساء العالمين متزوجة شر رجال العالمين فالصبر والاحتساب والواحد ينصح بالحسنى ويصبر لله سبحانه وتعالى حتى يكفيه الله عز وجل جليس السوء إما بهداية أو بفراق ومعنا آه، اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله أستاذ خالد السعودية السلام عليكم السلام عليكم أهلا أستاذ خالد
وعليكم السلام ازيك يا شيخنا كيف حالك؟
الحمد لله بالله يا شيخ يعني آه، يعني كان عندي سؤال لحضرتك آه، عن ال- العادة السرية لا أي أسئلة فقهية أي أسئلة فقهية حولوها للفتاوى يا إخواني مباشرة وأرجو من إخواني في الكنترول أنهم آه، يعني يسألوا آه، إذا كان بيتكلم في سؤال الحلقة آه، يبقى يدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أخت زينب
السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله
انا مش عارفه اتكلم والله عشان اول مره اتكلم قناه الرحمه إز- لا يعني حضرتك ادعي لي ربنا يصلح حالك يا رب وبارك فيك وبارك في قناه الرحمه وندعي الشيخ محمد حسان ربنا يكرمنا إياكم ويبارك فيكم و... ويشفي شيخنا وحبيبنا و... الحقيقة يا إخواني إيه، نكمل موضوع حلقتنا ما- لا تحزن لا تحزن ليه بقى في جزء من حياتك انت مضطر انك ما تحزنش هيخليك ما تحزنش فعلا وهو رؤيتك لأهل الابتلاء انت عايز ما تحزنش شوف اللي اكبر منك في الابتلاء انت دلوقتي اب- اه، دخلك قليل بس ليك دخل انظر لمن فقد كل أمواله مديون أنت آه، مريض مثلا آه، لا شوف الل- اللي أكثر منك في المرض آه، واحد مثلا ممكن يكون مريض برجله لا ده في ناس مرضى بجسمهم كله في واحد آه، فقد ابن من أولاده في ناس وإخواننا في فلسطين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على من يعاديهم وعلى ال- ال- الصهاينة الملاعين بيفقدوا أولادهم كلهم تلاقي واحد فقد ثلاثة وواحد فقد خمسة فبص انظر إلى من هو أقل منك في الرزق وإلى من هو أعلى منك في العلم ساعتها مش هتحزن لكن تحزن إمتى تحزن لما تسرح بوهمك في إيه؟ في في مال وفي متاع وفي من هو أعلى منك في الرزق وما بتنظرش لمن هو أشد منك في الابتلاء عايز آه، ما تحزنش تعال معايا الليلة دي وتعال نشوف ثلاث مواقف لناس ابتلوا ابتلاءات شديدة وتعالوا نشوف أول هذه الابتلاءات عشان لا تحزن أول آه، فقرة معانا وهو رجل صاحب أكبر وجه في العالم ابتلي رجل من الصين ابتلي بمرض جعل وجهه ي- ي- وارم ورم كبير لدرجة انه بيمشي يحمل ورم وجهه على كفيه تعالوا نشوف عشان اي واحد فيه مشكلة في وجهه يحمد ربنا وما يهزمش اتفضلوا ده المكان اللي عايش فيه صاحبنا مكان بسيط ناس فلاحين هو ده هو ده شوفوا ده وجهه شوفوا عينه آه، اليسرى شوفوا ماشي شايل وجهه على كفه شوفوا ادي اكبر وجه في الدنيا شوف الورم شوف حجم الوجه شوف بياكل ازاي المسكين شوفوا شفايفه آه، يعني ازاي وده والده قاعد جنبه شوفوا بياكل شوف هو داخل العمليات عملوا له العملية شوفوا الورم 15 كيلو 15 كيلو 15 كيلو يعني آه، شوفوا ادي انسان شوف وجهه شوفوا عينه شوفوا شفايفه شوفوا منظره عامل ازاي لا في بقى منظر اخر آه، وده اغرب هو رجل آه، آه، مسمينه الرجل الشجرة ليه مسمينه الرجل الشجرة في آه، في اوروبا هو رجل اندونيسي وفي اوروبا مسمينه هيومن تري يعني الرجل الشجرة نص رجل ونص شجرة ليه هو طلع له مرض عجيب جدا فطر اصاب ايده ورجله فخلى ايده اتحولت لجذع شجرة ايديه الاتنين ورجليه اتحولت لجذع شجرة كذلك فتشوف هو انسان اه لكن طلع له شجر في ايديه ورجليه شجر حقيقي بجذور وخشب سبحان الله العظيم وتعالوا نشوف عشان ما حدش فينا يحزن لاي مشكلة في ايده او رجله اتفضلوا شوف هو ده صاحبنا من اندونيسيا ادي ايده شوفوا ايده عاملة ازاي حشرات داخل رجله وشوفوا ازاي هو ده طبعا من شوفوا وفي وجهه فطر هو ده كان رجل طبيعي جدا وكان ماشي في احد ال- ال- الحد- الحدائق وحصل له كده طبعا خدوه علشان يعني المستشفى علشان يتعاملوا مع الحالة شوفوا الناس مهتمة ازاي شوفوا قد ايه الموضوع آه، وسائل الإعلام كلها مهتمة بيه حاجة غريبة جدا سبحان الله شوف هو نايم على سرير العمليات أو سرير المستشفى بيجهزوه الدكتور بيقول إن دي حالة غريبة شوفوا هنا اتعملت العملية عشان محدش يزعل ولا يحزن
في الشروق حسبي وفي الرحمن. سبحان الله.
الغروب نوره يهدي العصا ربنا
شفنا المنظر عجيب عجيب عجيب يعني آه، واحد تطلع له شجر في ايده ورجله دي حاجة يعني تخيلوا واحد يطلع له شجرة يصبح الصبح يلاقي نفسه بدأ يتحول لشجرة آه، الراجل ده كان صياد كان بيشتغل صياد وكان بيكسب رزقه كل يوم زيه زي اخوانه شوفوا سبحان الله العظيم حاله بقى ازاي دلوقتي واسال الله سبحانه وتعالى ان يتم شفاه و- ويعافيه ال- الحاله الثالثه والاخيره آه، آه، آه، منظر عجيب جدا آه، احنا عندنا ناس كتير من من الرجال او من الكبار عندهم امراض في قلو- في قلوبهم يعني عنده خفقان عنده ضغط عالي ضغط واطي ولما بتيجي تكلمه يقول لك لا انا عندي صداع لا لا لا الضغط ارتفع عليا ما حدش يزعلني اكتر من كده او آه، واحده في بيتها ولا حاجه آه، بتقع من طولها ليه يا ستي تقول انا عندي انخفاض في ضغط الدم آه، انا قلبي عدد دقاته كتيره انا حاصل لي كذا آه، المرة دي هيبقى عندنا واحد مش عادي طفل صغير وعنده مشكلة في قلبه تفتكروا المشكلة دي عبارة عن ايه المشكلة دي عبارة عن قلب خارج الجسد قلب بره الجسم يعني انت تخيلت انسان صدره مقفول ولكن قلبه خرج بره جسمه وبينبض أذينين وبطينين آه، بينبض وبيضخ الدم داخل الجسم إحساس طفل زي ده إيه وطفل رضيع مولود كده تعالوا نشوف المنظر وتعالوا آه، نشوف كل واحد عشان آه، عنده مشكلة في قلبه لا يحزن ويقول الحمد لله تعالوا نشوف ادي الطفل شوفوا المنظر
لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله عشان محدش يحزن من نظر إلى من هو أقل منه في الع- في ال- في ال- في الرزق ونظر إلى من هو أعلى منه في العلم كتب حامدا صابرا الواحد ما ما يحزنش أبدا شوفوا لا تحزن مهما أصابك شوف دول أدي دول ثلاث حالات ولسه إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة هيبقى معانا حلقات لعلها أشد مما رأينا لكن تعالوا نشوف الاتصال ده السلام عليكم ورحمة الله
السلام سلام.
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك آمين وأقول دائما كن سعيدا دائما بالإيمان والعمل الصالح ومارس حياتك الطيبة واطلب العلم والمعرفة وجدد التوبة واهجر المعاصي وعل- وعليك بقراءة القرآن متدبرا وأكثر من ذكر الله وطهر قلبك من الحسد والحقد والزغل والغش وعش في حدود يومك وانت الماضي والمستقبل ولا تغضب واصبر واحلم وسامح فالعمر قصير صحح تفكيرك ففكر في النعم والنجاح والفضيلة واسأل الله أن يشفي طبيب القلوب الشيخ محمد حسان وأن يشفي علم الأمة الشيخ أبو إسحاق الحاني وأن يشفي آمين وأن يشفي رافع الهمم الشيخ حازم شومان شفاء لا يغادر سقما وأسأل بك الدعاء لي بظهر الغيب أن يوفقني في امتحانات نصف السنة جزاك الله خير ربنا يكرمك أخت عائشة وإخواننا وأحبابنا كلهم في العراق وأهلنا في العراق وفلسطين وفي الأردن وفي السعودية وفي كل مكان ربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويوفق كل الطلبة في امتحاناتهم سواء كان في نصف العام أو في آخر العام آه، لا تحزن لا تحزن لأن الأيام بتعدي والابتلاءات بتمر ويبقى الأجر كان أحد الحكماء يقول أجمل ما في البلاء أنه يزول ويبقى الأجر أجمل شيء في الابتلاء أنه يزول ويبقى الأجر الابتلاء كده كده بيزول سواء كان بزوال الابتلاء نفسه ان ربنا يعافيك ان ربنا يشفيك من مرضك ان ربنا يغنيك من فقرك ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربك يزيل همك يجيب دعوتك يفرج كربتك ه- هيروح هيروح او انك تنتهي الحياة بما فيها والحياة كلها لا تساوي لا تساوي غمسة واحدة في الجنة وهنعرف ليه بس بعد الاتصال ده السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا شيخ وسهلا.
أمين أنا إزي حضرتك الحمد لله أنا أم مبتلية بطفل عمره 8 سنوات وقع من الدور الثالث وتوفى الله يرحمه.
وقعدت 22 يوم في الغيبوبة وبعد ما توفى كان أول حاجة عملتها إني ركعت سجدة لله وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله ربنا أعطاني الصبر وأنا بعطي لكل أم في الدنيا إن تصبر على ما ابتلاها ربنا وأنا بعتبرها من محنة بعد المنحة وأتمنى إنك تقول لي إيه إيه أنا عند ربنا بعد الموقف اللي عملته ده وأطلب الشفاء للشيخ الشيخ حازم شومين والشيخ محمد الشيخ محمد حسين والشيخ الحوي- الحويني واشكرك جدا واتمنى حضرتك تقول لي انا لاني انا بشوف ابني بحاجات جميله قوي واتمنى من ربنا اكون انا اجتزت المرحله الحرجه اللي انا فيها واشكرك جدا اشكرك جدا ربنا ي... ربنا يصبرك بس الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء آه، ده من أسباب عدم الحزن من أسباب عدم الحزن أنك تعلمي أن الطفل الصغير في الجنة ومن أسباب عدم الحزن أنه يكون فرطا لك يعني ثقلا لموازينك وأنك لما تقولي الحمد لله والحمد لله أنك رزقت صبر وسجود ورضا عن الله سبحانه وتعالى فإذا رضيت فلك الرضا وإذا حمدت الله عند المصيبة يبنى لك بيتا في الجنة يبنى لك بيت في الجنة ويسمى بيت الحمد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الصبر أنت وأبيه وأن يخلف عليكما خيرا مما فقدتما معنا اتصال آخر السلام ورحمة عليكم الله وبركاته
السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا شيخ أمين أهلا وسهلا يا مرحبا والله إن حبك في الله الحمد الله يكرمك ويبارك فيك أحبك آه، الله نرجو تعرفنا أخبار الشيخ محمد حسان والشيخ آه، حازم شومان لي عندك سؤال لو سمحت نعم أنا كان عندي حصل آه، وفاة ابني طبعا فقعدت ثلاث دقائق مذهول يعني مش ما أعرف أقول إيه بالظبط فبعد كده فقت وقلت إن الله وإن إليه راجعون وصبرت واحتسبت عند الله سبحانه وتعالى فهل أنا علي ذنب أو ما والله نحبك في الله ونرجو منك الدعاء بالثبات أحبك الله وربنا يتقبله في الصالحين و- وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فرطا لك ولأمه في الجنة لكن احنا إخواني الصبر الصبر عند الصدمة الأولى لو كان ما حدث لك من ذهول ال- ال- الصدمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنك أما إن الواحد آه، يعترض ويزعل و و و وبعدين في الآخر يصبر لا لا مش ربنا اللي يتعامل معاه كده لأن الله سبحانه وتعالى لم يظلمك ده حقه سبحانه وتعالى والابن ده ملكه والخلق ده هو اللي صنعه سبحانه وتعالى فمن حقه أن يأخذه وقت ما شاء وقت ما شاء النبي عليه السلام قال ل- ل- لأبي ذر أرأيت إن كان لك ولد فبلغ أشده ورزقت بره إيه رأيك لو كان لك ولد كبر في السن و... وانت دلوقتي م... م- منتظر انه يعود عليك بالخير وانه يسعى معاك ويشتغل معاك ورجوت بره اكنت تحتسب به مات اكنت تحتسب به قال قال نعم ايوه اطلب الاجر من الله و... وارجو الاجر من عند الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاه والسلام بينبهه لشيء مهم طب انت عايز اجر ليه هو ايه ايه اجرك في الموضوع ده فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له أأنت خلقته انت عايز اجر ليه هو انت خلقته قال لا بل الله خلقه قال أأنت رزقته قال لا بل الله كان يرزقه قال أأنت هديته قال لا بل الله هداه قال فضحه في حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك على ذلك أجر اصبر واحتسب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياك معنا اتصال آخر آه، فأحبابي في الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لا تحزن ما تزعلش ما تزعلش من من صديق سوء من جار شر من زوجة متعبة أو من زوج آه، آه، شرير لا تحزن جاء في الحديث من صبر على جيرة السوء أن يعني دول من أحباب الله سبحانه وتعالى إن من من الأنواع التي يحبها الله من صبر على جيرة السوء آه، حتى يكفيه الله سبحانه وتعالى إما بموت أو عافية معايا دول من أحباب الله سبحانه وتعالى تذكر تذكر ابتلاءات النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد مرض إلا ورسول الله أصابه مثلا من الآلام والحمى أشد من أي إنسان مرتين أشد من أي إنسان مرتين تذكر آلام أيوب عليه السلام وصبره واحتماله تذكر تذكر تذكر آلام نبي الله آه، آه، آه، زكريا حين قتل ولده المسألة مسألة عظيمة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته آه كيف حالك يا شيخ أمين؟
أهلا يا أم خالد آه أنا ب- بدعي للشيخ آه، محمد حسان والشيخ إسحاق الحويني شفاهم الله وعافاهم وبشكر حضرتك على الحلقة النهاردة جميلة جدا جدا جدا الواحد بيتعظ جامد يعني بصراحة آه، يعني أحسن حاجة الواحد يقولها الدعاء اللهم عف- اللهم عافيني في بدني وفي وفي كل شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني رحيم بينا كل يعني كل انسان يعني رأى المناظر ديت كلها المفروض يعني يتعظ ومش بعيد على ربنا في كل حاجة ربنا يعني قادر عليها وفي دعاء بيتقال بس انا مش متذكراه دلوقتي يعني أنا بيتقال أ- أ- أ- يعني أذكره لك وجزاكم الله خيرا أنك وإياك.
ذكرتينا السلام هو عليكم.
حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا ولم يصاب بهذا الابتلاء يعني أي مبتلى نشوفه ال- سواء كان اللي رأيناه في وجهه سواء كان اللي رأيناه الر- الرجل اللي طالع له شجر في ايديه ورجليه أو الطفل ده والحمد لله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو السلام عليكم يا أستاذ أحمد الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ معايا ولا إيه؟
اتفضل يا فندم أمين معاك لو سمحت آه، سريع مداخله يعني ممكن بس تقولي يعني ال- تفريج الكرب ان شاء الله والم- والمشاهدين يامنوا يعني اللهم امين ربنا يفرج كربك ويزيل همك كرب شديد يعني
ربنا يفرج كربك ويزيل همك يا رب امين يا رب شكرا يا شيخ العفو يا سيدي ف فإخواني لا تحزن في أسباب كتير جدا تجعلك لا تحزن ليه لأن الابتلاء محتاج صبر طب والصبر الصبر مفتاح الفرج النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن النصر مع الصبر يعني أنت صبور في ابتلاءك لا تحزن هتنتصر هيفرج كربك سيفرج كربك سيزول غمك ستزول همومك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر تفرح كمان لو صبرت لأن النبي عليه السلام قال آه وما رزق عبد رزقا هو أفضل وأوسع من الصبر ومعنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أهلا وسهلا أخوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
أيوة فين الشيخ أمين أمين معاك يا فندم اتفضل يوسف أهلا يا أستاذ يوسف السلام عليكم ازيك يا شيخ الحمد آه، لله لو سمحت كنت عايز حضرتك تدعي لي بس ان ربنا يكرمني ولا شغل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا إياك الأعمال الطيبة والرزق الحلال أنت وكل رجال وشباب المسلمين يا رب ربنا يفرج كربكم ويزيل غمكم ويرزقنا وإياكم بالحلال الطيب المبارك آم، فالحقيقة يا إخواني عندنا آه، آه، أسباب أخرى تخليك لا تحزن مهما كان ابتلاءك ومهما كان حزنك ومهما كان همك وهو ان في يوم في يوم ربنا هينسيك فيه كل همومك في يوم ربنا هينسيك فيه كل همومك اليوم ده لما تغمس في النعيم فيه غمسة واحدة وتخرج لن تشعر بهم ولا غم إطلاقا النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في النعيم غمسة واحدة ثم يخرج فيقال له هل رأيت من بؤس يقول والله ما رأيت بؤسا قط والله ما رأيت بؤسا قط ولسه في كمان حاجة كمان مش هتخليك تحزن خالص بس بعد الاتصال ده السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين أهلا وسهلا كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي جميع مشايخنا الكرام والشيخ محمد حسان والشيخ حازم شومان والشيخ أبي إسحاق الحويني آمين وأن يمتعنا الله بهم في الدنيا وأن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والش- والشهداء في الآخرة يا رب الك- آه، رب العالمين آمين وإن شاء الله بإذ- يعني ربنا يبتلي الشخص على قدر دينه فيثبت المؤمن على قدر على قدر إيمانه ثم يرفع الله عنده في الدرجات وربنا يكرمنا وإياكم يا رب جزاكم العالمين الله خيرا جز- وجزاكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك يا استاذ خالد آه، اسال الله سبحانه وتعالى الشفاء لفضل الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان ودكتور حازم امين يا رب العالمين معنا اتصال اخر من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الشيخ الشيخ امين كيف حالك الحمد لله الله يحفظك يا شيخ جزاكم الله الف خير ان شاء الله امين واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي الشيخ محمد حسان والشيخ حازم شمال والشيخ ابو اسحاق الحويني ان شاء الله امين الله يحفظك اسالك الدعاء بالله لامي وابي ان شاء الله ربنا سبحانه وزع وتعالى الثبات لي ان شاء الله الله يحفظك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آم، آه، اكتر حاجه مش هتخليك تحزن خالص وهي آه، انك ستلقى الله هتقابل ربنا لما ستلقى الله سبحانه وتعالى هينسيك كل حاجة سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى لقاؤه ينسي الإنسان كل مشكلة حصلت له وكل ضرر أصابه إن كانت الجنة وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى تنسيك كل آلامك كل آلامك كل أحزانك كل أمراضك كل فقرك كل ابتلاءاتك تنساه كله طيب لو لقيت الله أهل الجنة هينسوا الجنة لما يلقوا الله نظرة واحدة في وجه الله سبحانه وتعالى تنسيك كل آلامك وابتلاءاتك وأحزانك ولازم الإنسان يكون راض عن الله لازم الواحد يكون عنده عن الله رضا ولازم يكون سعيد بالله سبحانه وتعالى آه، من الأسباب اللي مش هتخليك تحزن الدعاء الدعاء في أدعية لإزالة الهم والكرب والحزن في أدعية لإزالة الكرب والهم والحزن منها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال منها منها الله الله ربي لا أشرك به شيئا منها اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي الدعاء هذا الدعاء الأخير قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا به الله عز وجل من دعا به الله عز وجل فرج الله عز وجل عنه وأبدل همه فرحا أبدل همه فرحا أو قال حزنه فرحا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدد أحزاننا وألمنا من أسباب إنك ما تحزنش إنك تتأمل في أقدار الله ممكن اللي حصل لك دلوقتي فيه ضرر بعد كده يتبين لك إنه فيه نفع قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون احنا في حالة ويعني احد اخواننا موجود في احد قرى ميد غبر سمعنا عنه الحقيقة حاجات قوية جدا انه مريض لفترة طويلة الخبر اللي جاني انه 60 سنة نائم على ظهره لا يتحرك 60 سنة في مرضه 60 سنة لم يأكل بيده لم يشرب بيده لم يصفف شعره سبحان الله العظيم كان ما يعني لما قيل لي الموضوع انا الحقيقة تشغفت ان انا اراه ورحت زرته فعلا ولما زرته لقيت من الجدير ان احنا ننقل هذه الصورة مش بس صورة الابتلاء وصورة الاصابة لا وكمان الرضا والاحتفاظ ب ب يعني باليقين والصبر لله سبحانه وتعالى لمدة 60 سنة رجل عمره الآن فوق السبعين يمكن 75 76 سنة ولكن محتفظ برضاه عن الله سبحانه وتعالى ومحتفظ بهدوء ومحتفظ بيقينه احنا هنشوف دلوقتي فقرة من الحلقة القادمة انا طبعا بعتذر لكل اخواني وبالذات حبايبي الصغيرين اللي وعدتهم بان هتكون الحلقة القادمة عن خطاب الحيوانات وكلامهم مع بعض ده لان الحقيقة مجموعة حلقات لا تحزن فرضت نفسها وانا شايف يعني ان كتير من الناس طالبينها فانا بتأسف وباذن الله عز وجل في بعد حلقات لا تحزن احتمال تكون ثلاث حلقات هذه الحلقة والتي تليها القادمة والتي تليها لكن تعالوا نشوف هذه الفقرة في التصوير مع عم محمد اللي زي ما قلت لكم 60 سنة نايم على ظهره عنده شلل رباعي تعالوا نشوف هذه الفقرة اللي هي تنويه عن الحلقة القادمة ان شاء الله عز وجل اللي معظمها مع عم محمد ان شاء الله شخصية مليانة باليقين ومليانة بالصبر 60 سنة نايم على ظهره عنده شلل رباعي 60 سنة 60 سنة لم يأكل بيده 60 سنة عمره ما سرح شعره 60 سنة ما حكش جلده بإيده 60 سنة ممكن يكون بياخد أدوية وممكن يكون آآ آآ لكن بياكل 60 سنة ممكن يكون بيغير من لبسه لكن مش هو اللي بيعمل كده مش هو اللي بيعمل كده في ناس بتعمل له كده 60 سنة عاش في وسط كل أهله وخلانه ولكن كلهم سابوه واحد تلو الآخر الرجل مقوسة حسب المخدة وشوفوا رجله مثلا من هنا يعني سبحان الله العظيم شوفوا الصوابع ضمرت والأظافر وشوفوا القدم شكلها عامل ازاي سبحان الله العظيم ربنا ي- ي- يسترك يا عم محمد محمد لو عايز تشرب بالليل ومفيش حد جنبك برضو بتحس بإيه؟
أشرب قسما بالله يا فضيلة الشيخ ممكن أتني عشان للمغرب على ما صادف ح- يعني لو ص- لو صادفت حد دخل علي تقول ايه يا عم محمد لكل مبتلى او عنده مرض او ابتلاء يا سلام الصبر اصبر أي مبتلى يصبر على قضاء الله إن الله مع الصابرين لا تحزن لا تحزن لا تحزن
آه، ربنا يكرمك يا عم محمد ان شاء الله الحلقة القادمة هتكون كلها تقريبا مع عم محمد آه، حلقة يعني ان شاء الله باذن الله آه، هتكون يعني مؤثره جدا رجل نايم على ظهره عم ما مشيش خالص بقاله 60 سنه بل ما اتحركش يعني احنا لما رحنا وشفنا المنظر كان صعب جدا آه، جسمه آه، مموج على حسب ال ال ال على حسب الفراش اللي هو نام عليه ده معناه ان عظامه تقوست على حسب ال- ال- المرتبة اللي اللي نايم فوقها آه، وزي ما هنشوف طبعا ال- ال- يعني الأسئلة جابت مفاجآت أنا مش عايز أحرق الحلقة لكن آه، هتشوفوا المنظر وهتعرفوا بنفسكم إن المسألة آه، يعني آه، لا تحزن سبحان من يرزق الصبر على قدر الابتلاء وسبحان من يعطي الرضا للراضين ويخفف الألم عن الصابرين المحتسبين آه، ال ال ال يعني من الأسباب إن شاء الله بإذن الله من الأسباب اللي مش هتخليك لا تحزن إنك أنت معافى ودلوقتي تقدر تعمل عمل صالح تقدر تتصدق عن نفسك تقدر تصوم عن نفسك تقدر تصلي تقدر تسعى تقدر تط... تعمل كل حاجة وغيرك من المبتلين بيتمنى انه يبقى عنده ما عندك من الامكانيات والقدرات فانت لا تحزن لانك عندك امكانيات اسعاد نفسك انت عندك امكانيات انك تسعد وامكانيات انك آه، يعني تبقى آه، آه، تبقى صالح وعندك امكانيات تعبد ربنا قبل ما تحرم قبل ما تحرم من آه، آه، آه، هذه القدرة فصلوا قبل ألا تصلوا حجوا قبل ألا تحجوا آه، صوموا قبل ألا تصوموا والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم شبابك قبل هرمك واغتنم حياتك قبل موتك واغتنم غناك قبل فقرك واغتنم آه، فراغك قبل شغلك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعافي كل مبتلى مسلم وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين ويشفي كل المرضى والمتألمين ويقضي الدين عن المدينين وأن يشفي شيوخنا كلهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مشايخنا فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وأخويا الدكتور حازم شومان وكل إخواننا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع ويرحم موتانا وموتى المسلمين أحبتي في الله عز وجل آه، هذه الليلة هي ليلة الجمعة غدا الجمعة يستحب فيها آه، آه، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ننعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان